بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين اقرا بنعمه المسيح جزء من انجيل معلمنا متى البشير في اصحاح 16 واصحاح 16 ده بيعتبر اصحاح مفصلي لان فيه الوقت اللي خد تلاميذه السيد المسيح وصعد إلى أعلى نقطة في فلسطين اللي هي قيصرية فيلبس وابتدى يسأل تلاميذه سؤالين مهمين اللي بعدها ابتدت أحداث الاستعداد للصليب ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان فقالوا قوم يوحنا المعمدان وآخرون إيليا وآخرون إرميا أو واحد من الأنبياء قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا أن لحما ودما لم يعلن لك ولكن أبي الذي في السماوات وانا اقول لك ايضا انت بطرس وعلى هذه الصخره ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها واعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على الارض يكون مربوطا في السماوات وكل ما تحل على الارض يكون محلولا في السماوات ده في اصحاح 16 علشان نتأكد إن الكلام ده مش موجه للقديس بطرس بس هو موجه إلى كل التلاميذ في إصحاح 18 في عدد 18 يقول كده الحق الحق أقول لكم بيخاطب التلاميذ كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء وأقول لكم أيضا إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات لأنه حيث اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. بمناسبة تدشين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في يوم الأحد القادم أحب أن أنا أكلمكم عن أحد العبارات التي وردت في مقدمة قانون الإيمان لما بنقول نعظمك يا أم النور الحقيقي والمجد لك أيها المسيح بعد كده نقدم خمس صفات فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا تحدثت معكم في مرات سابقة عن الثلاث موضوعات الأولى فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين فمن المناسب في هذه الليلة أن يكون التأمل عن ثبات الكنائس والحقيقة احنا الأسبوع الجاي كان في عدد من الاحتفالات كتيرة تبدأ بتدشين الكاتدرائية وتستمر لغاية الأحد اللي بعديه في مناسبات متعددة لكن لقينا من المناسب إن احنا نكتفي فقط بالصلوات الكنسية ونؤجل هذه الاحتفالات لوقت آخر نظرا للظروف الموجودة معانا يوم الحد هيبقى التدشين في نظام هتكلم عليه في آخر العظة وخلال الأسبوع الجاي هيبقى في seminar الآباء الأساقفة المجمع المقدس وعايزكم تعرفوا حاجة إن ال seminar غير المجمع جلسة المجمع بتبقى دايما في فترة أو نهاية فترة الخمسين دي جلسة رسمية ويؤخذ فيها قرارات ده بتاع شهر مايو أو بتبقى في أوائل يونيو دي اسمها جلسة المجمع المقدس اللي بنعمله في نوفمبر ومن ايام البابا شنوده بنعمل seminar seminar يعني عمل دراسي فالاباء الاسقفه والمطارنه بنجتمع كلنا وبنقعد ويا بعض فتره آه، بتبقى ثلاث ايام او اربع ايام حسب آه، ظروف الوقت في كل سنه وبيبقى فيها موضوع دراسي ليس فيها قرارات طبعا بنتقابل مقابلات المحبه لكن هي بتبقى seminar المجمع المقدس في نوفمبر ليس له قرارات علشان الناس بتطلع اشاعات وتقول حكايات وتالف اخبار ويعني كل واحد بي فرصة انه يعمل حكاية فنبقى عارفين الموضوع ده كده فدي اسمها سيمينار المجمع المقدس والهدف بتاعه هدف دراسي بنقعد كلنا بنتناقش دراسيا وبنتكلم وبنقدم محاضرات وجلسات عمل كلها على سبيل الدراسة والمعرفة وتبادل الخبرة آه، هيبقى في كمان آه، سيامة آباء كهنة وهيبقى فيه سيامة آباء أسافة وعبر الأسبوع كله لكن الاحتفالات اللي كانت تتخلل المناسبات دهيت هي اللي أجلناها في آخر الكلمة أتكلم قليلا عن آه، برنامج يوم التدشين المجد لك يا أيها المسيح إلهنا فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس وفي الطلبات في القداس بنصلي وبنقول نسألك أيها المسيح إلى هنا ثبت أساس الكنيسة ويجي القديس بطرس الرسول لما أعلن هذا الإيمان وأعلنه باندفاع وأعلنه نيابة عن كل الرسل لأن ما أعطاهمش فرصة أنهم يتكلموا وقال للمسيح كده أنت هو المسيح ابن الله الحي فقال له وعلى أنت هو بط... أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وكلمة كنيستي المرة الوحيدة اللي جت في الإنجيل في الحتة دي الكنيسة منسوبة للمسيح ومنسوبة بالملكية زي ما أقول كتابي أو صليبي أو ألمي فهذا الشاهد شاهد هام جدا عن أن المسيح هو صاحب الكنيسه هو مالكها ولذلك بنقول ثبات الكنائس المسيح هو ثبات الكنائس اي بناء لكي ما يكون ثابتا يجب ان يكون له اساس ولا يوجد اقوى من الصخر في بيت يتبنى على الرمل يجي شويه ميه وشويه عواصف يوقعوه لكن في بيت يبنى على الصخر وهنا الصخر مش بالمعنى الحقيقي للصخر او المعنى المادي ولكن كمان بالمعنى الرمزي فالمسيح لما بيقول كده وعلى هذه الصخره اللي هي صخره الايمان بالمسيح ابني كنيستي فالكنيسه مبنيه على الصخر والسيد المسيح هو حجر الزاويه ليه تعبير صخر تعبير صخر لاكثر من سبب اولا دائما الصخر ملجا الكهوف والمغائر اللي موجوده في الجبال بتبقى معموله من الصخر صخر الجبل فبتبقى ملجا حمايه ويقول كده في عبارات كثيره يقول الرب صخرتي وحصني في سفر المزامير ويقول في عبارة تانية إلهي صخرة ملجئي وإلى صخرة أرفع مني تهديني فالصخر هو تعبير عن اللجوء والحماية ودايما كلمة ملجأ الواحد يلجأ إليها يلجا اليها البائسين يلجا اليها المستضعفين مكان يلجا له وتذكر مره قريت قصه لطيفه ان واحد كان بيشتغل شيف في بعض الفنادق فكان بيتبقى اكل كتير من اللي بيقدم وبيترمى الراجل قاعد يفكر الاكل اللي بيترمى ده خساره ده اكل صالح للاكل واكل كويس واكل ممكن يقدم فنشأت عنده فكرة اسمها فكرة مطاعم المحبة وابتدى يعمل مطاعم في بعض البلاد موجودة في لبنان موجودة في فرنسا وبعض البلاد الأوروبية مطاعم المحبة يقدم فيها الأكل لذوي الاحتياج للفقراء والبائسين والهوملس واللي ملهمش مكان فيصير الملجأ حماية للبائسين والمساكين واليتامى وللصغار هو صخر المعنى الثاني في كلمة صخرة الصخرة تعني الصلابة والصلابة هنا نعم معناها الحاجة التي لا تتغير الجبل جبل الصخر صخر فهنا رمز للصلابة وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي على هذه الصلابة اللي هو الإيمان المستقيم كمان كلمة صخر تعني الثبات والدوام يعني لما نقول في سلسلة جبال في الحتة الفلانية هتفضل سلسلة, سلسلة جبال لما بيرسموا خرائط الجغرافيا ويوقعوا عليها سلاسل الجبال زي ما هي الجبل جبل في مكانه ويمكن احنا عندنا في مصر بنحتفل بقصة نقل جبل المقطم ودي أعجوبة غير متكررة في العالم كله مفيش جبل اتنقل فده حاجة استثنائية عندنا نقل جبل المقطم الصخرة هي صخرة الإيمان كمان بنقول على السيد المسيح هو حجر الزاوية وحجر الزاوية له معنيين كانوا زمان يعملوا حجر بشكل المبنى الذي سيقام يعني مبنى مستطيل مثلا يجيب حجرة وينحتها تبقى حاجة مستطيلة كده كأنه ماكيت باللغة بتاعتنا المعاصرة ماكيت للمبنى الكبير مش بالتفاصيل بالأبعاد بالطول والعرض والارتفاع لو مبنى مربع أو مبنى دائري يعمل حجر زي كده ويصير هو كأنه حجر الأساس بنقول نضع حجر الأساس لها معنى تاني مهم جدا لما كانوا يعملوا زمان الابواب ارشات كده ارش لما بيجوا له انحناءه كده فبيبني يحط صخره هنا وصخره هنا صخره هنا وصخره هنا يفضل طالع كده وبعدين يعمل الانحناءه دهيت لغايه ما يوصل لاخر نقطه يحط حجر في الوسط كده يزنق الكتفين يسميهم حجر الزاويه المسيح هو حجر الزاوية في بناء الكنيسة وحجر الزاوية زي ما قلت لكم هو اللي كان بيتحط في الأساسات وإحنا لغاية النهاردة لما بنيجي نبني مبنى كنسي بنحط حجر الأساس وحتى في كل المشروعات في العالم تلاقي إن الشخص المسؤول يضع حجر أساس مدرسة أو مستشفى أو مبنى لإدارة معينة و الحجر ده لما بنقول مسيح حجر الزاوية هو يقصد بالتعبير الهندسي اللطيف ده أن المسيح هو القدوة أمامنا زي ما قلت لك الحجر ده بيبقى زي نموذج للمبنى فيصير المسيح هو النموذج أو القدوة وزي ما بيقول لنا القديس بطرس نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين تلاقي آه الانجيل اللي بنقرا فيه بنسميه الكتاب المقدس القداسه اللي بنحضره كلمه جايه من القداسه روح القداسه الكتاب اللي فيه الصلوات الخلاجي المقدس لما بنيجي نخاطب الله نقول قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت لما انسان بيعيش حياه الفضيله بنسميه قديس ف روح القداسة وكلمة القداسة هي اللي حاضرة ويانا دايما في الكنيسة من أين يأتي ثبات الكنائس؟ منين؟ الكنيسة زي ما احنا عارفين هي جسد المسيح او عروس المسيح او كنيسه المسيح زي ما بيقول القديس بطرس هنا زي ما بيرد عليه السيد المسيح لكن خد بالك ان الكنيسه طبيعتها سماويه الكنيسه حته من السماء في جدران وفي طوب وفي زلط وفي سقف وفي باب لكن الكنيسه في طبيعتها حته من السماء حتى في نهايه كل قداس نصلي ونقول سبح الله في جميع قديسيه صرنا في عمل القديسين وفي زمرة القديسين لكن لأن الكنيسة قطعة من السماء يحاربها عدو الخير باستمرار عشان يحاول يحرم الإنسان من السماء ودي الحرب بتاعته عايز يحرم الإنسان من السماء خالص ولما بنصلي بنقول كما في السماء كذلك على الأرض شوف السماء جميلة ازاي لازم الكنيسة تبقى جميلة لازم تبقى رائعة لازم تبقى مبهرة لازم تبقى سماوية أظن في السماء مش هلاقي حتة ورقة مرمية مش كده برضو مش هلاقي في الكنيسة حاجة عليها تراب خالص فكما في السماء كذلك على الأرض يجب أن تكون الكنيسة بهذه الصورة ولما بيقول السيد المسيح على هذه الصخرة أبني كنيستي فهو صاحب البناء في العهد القديم في عبارة جميلة قوي وردت في سفر أشعياء يقول كده غنوا للكرمة المشتهاة اللي هي الكنيسة أنا الرب حارسها أسقيها كل لحظة لئلا يوقع بها أحرسها ليلا ونهارا ده في أشعياء 27 يعني ايه ثبات الكنائس لماذا تثبت الكنيسه او كيف تثبت الكنيسه او ما هي اسباب ثبات الكنائس هقول لك على اربع ملامح رئيسيه اول حاجه في ثبات الكنائس الكتاب المقدس الكتاب والكتاب هو وثيقه الايمان المسيحي الاولى إيماننا بنجيبه منين؟ من الإنجيل اللي عايشينه فهو مصدر الإيمان ومصدر العقيدة ومصدر الحياة الروحية كله في الإنجيل يقول لك كده واحنا بنصلي قداس قفوا بخوف ورعدة ليه؟ لسماع الإنجيل المقدس عشان كل حرف وكل كلمة لها أهميتها في حياة الإنسان. أحد الخطايا الكبيرة في هذا الزمان الاستهانة بكلمة الله. يسمع الكلمة من هنا وتخرج من هنا، فاكرين مثل الزارع؟ فاكرين مثل الزارع؟ تيجي الحبوب تقع على أرض الطريق يجي الطير ياخدها وانتهت الحكايه احد الخطايا الكبيره الاستهانه بكلمه الله ما بيبقاش مصدقها ويستهين بيها اهو كلام كلام حلو خلاص ومن كتر وجود الكلام في العالم كلام في كل حته كل الناس بتتكلم كل الناس بكل الاشكال تقوم يجي الانجيل في وسط الحاجات دهيت ولا تلتفت اليه في حين ان الانجيل يخبرك على كل صغيره وكبيره في حياتك وحياه الكنيسه اول حاجه في ثبات الكنائس هو الكتاب المقدس الذي يقدم لنا الايمان المستقيم ويقول لنا في رساله تيموثاوس الثانيه كل الكتاب هو موحى به من الله نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. يعني كل كلمة في الإنجيل بتعمل المفعول الرباعي ده. التعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب. ولم تأتي نبوءة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس الكتاب المقدس أصفار الكتاب كلكم أظن بتحبوا الآية اللي جت في متى أربعة أربعة كلكم حافظينها بتقول إيه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله هل تعي هذه الكلمة هل الوصية دي أنت فاهمها كويس ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله هل بتاخد كل كلمة تخرج من فم الله لحياتك ولا هو بنيجي في الكنيسة نسمع كلام نسمع كلام كويس وخلاص ولا بتعيش في الوصية ولا بتتمتع بعمق الوصية على رأي القديس يوحنا ذهبي الفم يقول لنا ايه الكتاب المقدس منجم لآلئ منجم يعني واحد ينزل جوه المنج... المنجم ده بيبقى تحت الارض خالص وينزلوا فيه علشان يطلعوا اي معدن نفيس مطلوب الكتاب المقدس كده منجم تدخل فيه عشان تطلع بلقالق الكتاب المقدس هو الذي يعطيك نور في الطريق وكل ما بنقرا الانجيل جوه الكنيسه وجوه بيوتنا وفي حياتنا الخاصه كل ما هذا الذي نقراه يعطيك نور في طريق حياتك نور داخلي تقدر تفهم طريقك وحياتك وبالتالي يبقى ايمانك ثابت في العهد القديم بنسمع عن شاول الملك لما خالف وصيه الله شاول ده كان ملك مش كاهن راح قدم محرقه قدم المحرقه بدل من صموئيل النبي لان لقى او اكتشف او شعر ان صموئيل اتاخر عليه فراح ملكه مقدم محرقه فيقول له ايه صموئيل قد انحمقت يعني امتلأت بالحماقه لم تحفظ وصيه الرب الهك التي امرك بها لانه الان كان الرب قد ثبت مملكتك على اسرائيل الى الابد اما الان فمملكتك لا تقوم عشان كسر الوصيه كسر الوصيه لما بتلاقي بعض الضعفات كده اعرف ان في كسر الوصيه اما الان فمملكتك لا تقوم قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه وامره الرب ان يترأس على شعبه على شعبه لانك لم تحفظ ما امرك به الرب كسر الوصيه الكتاب المقدس هو الذي يثبت الكنيسه عشان كده من الحاجات الجميله في كنايسنا وجود درس كتاب درس كتاب مقدس اجتماع درس كتاب واتذكر في التاريخ القديس الانبا ابراهام اسقف الفيوم كان يعمل اجتماع يجوا الناس يقعدوا ويقرا وياهم الانجيل ويقفلوا ويروحوا ويجوا المره الجايه يكملوا قراءه فقط وده عمل طيب وعايزك تعرف ان كلما تقرا الكتاب سواء في الكنيسه او في البيت كلما تقدس المكان وتثبته تثبت المكان فلذلك علاقة الإنسان كفرد كمؤمن ثم علاقة الكنيسة كعمل المؤمنين وجسد السيد المسيح مع الكتاب المقدس هي التي تجعل الكنيسة ثابتة وأظن تفتكروا قصة القديس تيميساوس وعروسه مورة كان تذكارهم امبارح النهارده النهارده تذكارهم النهارده تذكار تيميساوس الشماس وعروسه مورة ودول كانوا في شهر العسل ولما طلبوا منه اللي بيضطهدوه طلبوا منه الكتب الكتب الكنسية الكتب اللي من ضمنها طبعا الكتاب وما كانتش الكتب زمان زي زماننا ده كده بالطريقة الجميلة اللي في هذا الزمان كانت زمان مخطوطات مخطوطات طلبوه فقال لهم كده هو في حد بيسلم ولاده اعتبر المخطوطات دي او الكتب دي اولاده وطبعا كانت حاجات نادرة ومش موجودة غير في الكنايس وهكذا زوجته ردت بنفس الرد ونالوا الاستشهاد معا في يوم واحد الكنائس تثبت بعلاقتها بالكتاب المقدس بس عايزك تاخد بالك كمان ان مش الكتاب المقدس مجرد اللي قدامنا ده من الكتاب طلعت حاجات كتيرة يعني مثلا التسبحة ما هي أجزاء من الكتاب المقدس طب الأجبية اللي بنصليها ما هي أجزاء وصلوات من الكتاب المقدس طب القداس ما هو من الكتاب المقدس طب قانون الإيمان ما هو عبارات كلها مرصوصة جنب بعضها من الكتاب المقدس اعرف كده أن علاقة الكنيسة بالكتاب المقدس والحياة فيها نتعلمه في الكنيسة نتعلم الإنجيل في الكنيسة ونمارس ما نتعلمه في حياتنا في كل مكان يقول لنا القديس بولس الرسول فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح الأمر الثاني التقليد المقدس كنيستنا كنيسة تقليدية تراديشنال وكنيسة تقليدية يعني إيه؟ يعني كنيسة تسلمت أمور بالتسليم الشفهي الأب يعلم ابنه والابن يكبر يعلم ابنه وزي ما بنقول في الكنيسة من جيل إلى جيل والتقاليد أبسط حاجة في التقليد تسلمناها رسم علامة الصليب مفيش وصية في الإنجيل بتقول لنا ارشم الصليب بالطريقة دي مفيش كده طب اتعلمناها منين تقليد مش بتلاقوا كده الامهات والاباء يمسكوا اطفالهم الصغيرين ويبتدوا يعلموا يرشم الصليب وطبعا لانه حاجه جديده فالطفل الصغير احيانا ما يعرفش يحرك ايديه احيانا يختصر الحكايه يغير في الكلمات مش كده لغايه ما يكبر شويه يرشم الصليب كويس خلاص استلم رسم الصليب ولغايه النهارده احنا بنقول يلا استلم اللحن الفلاني او التسبيحه الفلانيه استلم هو ده من التقليد فالتقليد هو التسليم الامور المسلمه من يد الى يد ومن جيل الى جيل وفي الامور دهيت حاجات كتيره يقول لنا مثلا القديس بولس الرسول تسلمت من الرب ما سلمته لكم فالتقليد هو اللي حفظ لنا حاجات حفظ لنا الالحان حفظ لنا الليتورجيات حفظ لنا الفنون المتعدده اللي موجوده في الكنيسه اللي بنتعلمها زي فنون الموسيقى فنون الايقونات الفنون اليدويه مثلا شغل الصلبان الجلد اللي بنمتاز بيه في اديورتنا اتعلمناه فين ما هو جيل بيسلم جيل شغل يد وهكذا قيسوا على هذا امور كثيره في في حياتنا بنتسلمها من جيل الى جيل وبنعيشها حتى لما تيجي تقرا كتاب بستان الرهبان يقول لك سال اخ شيخ اخ يعني واحد مبتدئ راح يسال واحد شيخ كبير في الحياه الرهبانيه عشان يتعلم منه الحياه ويستلمها بالتقليد المقدس بنعيش الكنيسة الثابتة بقالنا زي الهوية بقى معروف انت الانسان القبطي بيخش الكنيسة بيرشم الصليب بيركع قدام الهيكل بياخد بركة الستر بركة الايقونات بيشارك في الالحان بيتمتع بالايقونات بيعيش الفكر ده كله كل ده اتعلمناه احنا بالتقليد يقول كده في رسالة سالونيك الثانية اثبتوا إذا أيها الإخوة وتمسكوا بالتقليدات التي تعلمتموها سواء كان بالكلام أم برسالتنا هي حاجة شفوية أو حاجة مكتوبة آه، تحريرا يعني الكتاب المقدس يثبت الكنائس التقليد المقدس يثبت الكنائس يثبت آه، شكل وحياة الإنسان القبطي حاجة الثالثة الأسرار الأسرار المقدسة الكنيسة تثبت إزاي هو الكنيسة عبارة عن إيه عبارة عن مكان تقام فيه الأسرار الإلهية والأسرار على شكلين شكل لا يتكرر وشكل يتكرر أسرار لا تتكرر زي المعمودية والميرون ما بيتكرروش وفي الكهنوت وأسرار بتتكرر زي التوبة والاعتراف أو التوبة والاعتراف وسر التناول ومسحة المرضى وأيضا الزيكة من خلال الأسرار ننال نعم الله وننال النعمة جوه الكنيسة عشان كده المسيح قال أبني كنيستي يعني وانت جاي داخل الكنيسة انت داخل المكان الذي صاحبه المسيح فأنا داخل أتقابل ويا المسيح وبتقابل وياه من خلال هذه الأسرار المتعددة في الميعمودية في الميرون في الإفخارستيا وأكتر سر إحنا بنمارسه سر التناول أو سر التوبة والاعتراف وسر التناول ودي أسرار متكررة باستمرار وأنا رايح أحضر قداس ويوم القداس ده بيبقى يوم لحياة الإنسان فيه نعمة خاصة وبنتعلم حتى من خلال التقليد الجميل إحنا ما نمشيش حافين مش كده برضو مش اتعلمنا كده مثلا ما نقصش ضوافرنا أو شعرنا التقليدات البسيطة دهيت هي حاجة بسيطة خالص ولكن هو ده اللي بيدي كيان معنى الكنيسة هو ده لما آه، بنقف ونرسم الصليب لما بنرفع ايدينا لما بمسك لفافة لما برتل لما بقول ألحان بعيش في الكيان السماوي ده وارجع واقول لك كما في السماء كذلك على الارض زي السماء بنحاول نخلي الارض كده بنعيشها بالحياه من خلال الكنيسه والاسرار ومن خلال الاسرار التي يعمل فيها روح الله تثبت الكنيسه وتحس كده لما بتخشوا كنايس في الاديره كنايس بقى عمرها مئات السنين تشعر كده ان الكنيسه لها رائحه خاصه وفيها قداسه خاصه اترفع فيها كم قداس وكم تسبحه وكم لحن واتقال كم مره ابانا الذي وكم مره اتقرا فيها الانجيل كل ده يقدس المكان يقدس ونسميها مثلا كنيسه اثريه والكنيسه دي بقى عمرها عشر سنين لا عشرين سنة لا خمسين سنة وهكذا في تاريخ الكنائس الكنيسة تثبت بالكتاب المقدس بالتقليد المقدس بالأسرار المقدسة وأخيرا بالرعاية المقدسة بالرعاية أنكم يقول لنا كده في رسالة بطرس الأولى انكم كنتم كخراف ضل ولكنكم رجعتم الان الى راعي نفوسكم واسقفها ويقصد بها الشخص المسيح واول لقب بنعطيه للمسيح او بنشوفه فيه الراعي الصالح ودايما لقب الراعي الصالح ده اللي بنقراه في انجيل يوحنا عشرة نلاقيه هذا اللقب بنستخدمه او بنستخدم فصل الانجيل في اقامه البطار في اثناء قداسات اقامه البطاركه والاساقفه والمطرنه بنصلي الانجيل ده ونقراه في القداس انا هو الراعي الصالح الرعايه وعمل الكنيسه هو عمل رعوي بالدرجه الاولى ويقول لنا كده الكتاب خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها هي دي الصوره الرائعه للرعايه الراعي سواء الاب الاسقف او الكاهن او الشماس او الخادم كل واحد بحسب مسؤوليته يبقى يعرف كل المسؤول عن كل شخص في الرعيه بيعرفهم بحسب مسؤوليته بيعرفهم لما الخادم كده يعرف كل اطفال فصله لما الكاهن بيعرف شعبه لما الاب الاسقف بيعرف ايبرشيته بالرعايه وعندنا في الكنيسه القبطيه من العلامات الرائعه علامه الافتقاد ودايما نقول كده الافتقاد هو العمل الاول للاب الكاهن وللاب الاسقف وللخادم افتقاد والافتقاد هو شكل من اشكال الرعايه يقول لنا كده في يوحنا عشرين اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تغفر له ومن امسكتم خطاياه امسكت ده من خلال عمل الرعايه ومن خلال الوصول لكل انسان وتتويب كل احد الصوره الجميله دهيت في عمل الرعايه يجي القديس بولس الرسول يقول لتلميذه تيموساوس فلهذا السبب اذكرك ان تضرم ايضا موهبه الله التي فيك بوضع يدي المسؤوليه الرعايه دي مسؤوليه حتى السيد المسيح لما بيشرح لنا عن الراعي الصالح في يوحنا عشرة بيقدم جنبها الصورة السلبية اللي هو الراعي الأجير أو السارق ويقدم الصورة السلبية اللي بيحافظ على كنيستنا وبيحافظ وبيثبت الكنيسة عمل الرعاية الدائمة عمل الراعي الراعي السهران الراعي اللي واخد باله من ولاده الراعي اللي واخد وبيوفر احتياجات قطيعه احتياجات الشعب من كل ناحية وده دور رئيسي بتقوم به آه الكنيسة وتثبت بيه الكنيسة مش مجرد جدران مش مجرد مبنى ده الكنيسة بعمل الرعاية اللي فيها وطبعا زي ما انتم عارفين ان اللقب اللي بنستخدمه جوه الكنيسة لمن يخدمنا بنقول عليه أبونا ولقب الأبوة ده في مرة جاية تانية بتكلم عن الأبوة لقب أبونا ده اللقب الذي يجمعنا الكنيسة دي فيها أبونا ده فأبونا ده مسؤول عن القطيع ده الرعية دي كلها وهو ده عمل الرعاية الرئيسي زي ما بنخاطب الله ونقول له أبانا الذي في السماوات بنخاطب الكاهن اللي بيخدمنا ونقول عليه أبونا وهذه الكلمة لها سحرها الخاص في الخدمة وفي الكنيسة وعمل الرعاية عمل مستمر عبر التاريخ لما بنيجي في سلسلة الباباوات لازم نقول رقم البابا البابا كيرلس 116 البابا شنودة 117 ونفضل ماشيين بالترتيب ده علشان نبين ان عمل الرعاية متصل في الكنيسة لما تقعدوا تقروا في تاريخ الكنيسة عبر عشرين قرن من الزمان قصة ممتعة قصة جميلة واجهت صعوبات لكن واجهت نجاحات وعاشت وعمل الرعاية المستمر نسمع في الع... في العصور الماضية ما كانش فيه بقى وسائل مواصلات وما كانش فيه طرق ممهدة وكان الأب البطرك أو الأب الأسقف أو الأب الكاهن يستخدم وسائل بدائية جدا عشان يوصل لكل مكان من أجل رعاية كل أحد المجد لك أيها المسيح إلهنا فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين وثبات الكنائس الكنائس الثابتة بالإيمان اللي فيها واللي عايشة بهذا الإيمان عبر الزمن من من سنة لسنة ومن جيل إلى جيل بمناسبة تدشين الكاتدرائية وده حدث فريد بنعمة المسيح هيبقى يوم الحد القادم هيشترك الاباء المطارنه والاباء الاسافه كلهم وهيشترك آه، نمو نماذج او وفود من آه، الابرشيات الدعاوي المفروض بتتوزع من النهارده مش هيحضر حد غير بدعوه وبنرتب ان الحضور ما يبقاش لنا احنا الكبار بس يعني بنرتب من كل إبرشية يحضر عدد من الآباء الكهنة عدد من الأرخنة أمناء الخدمة المكرسين والمكرسات آه، ذوي الإعاقة آه، يحضر طبعا الأب الأسف هيحضر آم، الأطفال ابتدائي كده إعدادي كده ثانوي كده جامعة كده شباب كده شمامسة كورال كشافة مسرح كل ده هيبقى أحضر نماذج يمثلوا الإبرشية احنا يهمنا ان الحضور يبقى باعداد آه، تمثل معظم ابرشياتنا لان الحقيقه دي مناسبه فريده في تدشين دايما الت- التدشين بنشترك فيه اتنين تلاته اربعه من الاسقفه فده لما يشارك فيه اعضاء المجمع كله هتبقى مناسبه فريده وبعد خمسين سنه من انشاء الكاتدرائيه آم، الحضور وده للآباء كلهم الآباء هنحضر باللبس الأبيض وبالصدرة وبالعمة والكهنة باللبس الأبيض والحضور هيبقى من الساعة ستة ونص الصبح علشان في لوحة تذكارية هتبقى موجودة على باب الكاتدرائية نزيح الستار عنها ثم آه، ندخل ناخد صورة تذكارية للآباء الأسقفة بعد ما التجديدات المعمارية الجميلة اللي تمت في الكاتدرائية أظن شفتوها وانتوا بتدخلوا بتشوفوها والتجديد ده داخلي وخارجي آم، في الدعوات آم، بنعمة المسيح يكون اليوم منظم جدا في الحضور آم، أخذ الدعوات من هنا ولها موقع هيعرفوه الآباء يعني الأولاد والبنات اللي هيحضروا بتوع مدارس الأحد في مستويات التعليم المختلفة هيبقى لهم كده حاجة يعني تميزهم زي لطيف أو وشاح وفي من خلال كارت الدعوة في كارت صغير كده بياخدوا بيه هدية مخصوصة تتوزع على كل الموجودين و مفيش آه، مش هنسمح بوجود مرافقين أو أطفال الشمس هيبقى معدودين العدد الآباء الكهنة بالمثل آه، بحيث أن اليوم يكون لائق جدا الكاتدرائية وضع حجر أساسها سنة 65 الرئيس جمال عبد الناصر والبابا كرولوس وسنة 68 تم افتتاحها بحضور الإمبراطور هايلة سيلاسي وعبر هذه السنوات الخمسين آه، جرت فيها أحداث كثيرة جدا من أهم الأحداث ده هي تجليس البابا شنودة تجليس ضعفنا و... وطبعا آه، جناز البابا شنودة كان فيها مع أحداث كتيرة والبابا كرولوس ده البابا كرولوس في الأول خالص بس كانت بقى خالص ما آه. مم. دفن هنا سنة سنة اه ف آه، احتفلنا بخمسين سنة بنحتفل بالآباء الكبار دول وتعبهم وبنشهد مناسبة طيبة جدا ولما الكنيسة تم التجديد فيها تم التجديد بكل حاجة الصوتيات والكهرباء والتكييف والإضاءة و طبعا الايقونات الكتيره والاعداد الكبيره اللي شاركت في هذا العمل وكمناسبه مفرحه لنا كلنا تحتاج الى النظام والمشاركه فيها بحسب التعليمات اللي بتتقدم آه، لنا لكن زي ما قلت لكم احنا كان عندنا مجموعه من الاحتفالات التانيه احنا اجلناها خالص كان عندنا احتفال للإكليريكية أجلناه واحتفال لمئوية مدارس الأحد واحتفال للكادت رأية نفسها عملية احتفالية اتأجلت كل الاحتفالات دهيت أجلناها تبقى في وقت آخر لكن هنركز على يوم التدشين يوم الأحد القادم بدءا بحضور الآباء من الساعة ستة ونص لكن طبعا آه، الدخول هيبقى مسموح من الساعة خمسة الصبح في حاجة تانية كل مرة وانتم طيبين كل كدسرائية وانتم طيبين
سبتري Iisus Hristus, molim si ti nim nisim mari bek meinim tikini, oi soptem bek leus, sotem mono on einan, agiciet charisim oi sistimit oi bintimit shiset, diktimit cheloim te Jakob ben Ovenaim, ti masur salam, vikate sot ben Tel Aviv, ti Sofia et ti Solomon, et neman barakliton vet Aviv, en ni abos todos, shoi sefe arir, on kanem tao, eraf ben beniot et kayot nasheres, baba avata vadros, ben beniot en ebes kobos niet kinim, elif not in det vet kagroi, genois ronos ran mishen rom benem anse yoin erini, kon in tesre yoin nogaji dios avisit in noa chala yoin golem, sober Christos erie gomtif kanin novin ani vodkin oirin katabek nishtem ay kirye leison, kirye leison, kirye vlogison amin esmo erois, mo erois, timitan yakoni evon goiles.
ليتراءف الله علينا وباركنا وزهرج علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريا والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عينات غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السمائية وكل الذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم وملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريسوس بالنوتي امين سشوري
أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين عشان ابتدينا ندخل في الشتاء من الأسبوع الجاي هيبقى الاجتماع الساعة ستة من الساعة ستة مش سبعة لا لسه فوق ده لسه في حاجة شغل كتير اه فهيبقى من الساعة ستة ومش هيبقى في نفس الكنيسة هنا يعني بنلف في أماكن كتيرة خالص والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم